السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون النهاردة الحلقة رقم 15 وبنقول الأيام عمالة بتجري واللحظات بتجري والإنسان بيندم على كل لحظة جميلة عاشها في حياته من غير ما يغتنمها في أي شيء يقربه من ربنا أو أي شيء يستطيع أن هو يقدم بيه خدمة لدينه أو وطنه أو لنفسه فربنا يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة كلمنا عن موضوع علو الهمة وعن مسألة السابقين السبق ان انت في سباق حقيقي ناس كتيرة مش دريانة بالسباق دوت لكن العقلاء أهل الفطنة والذكاء الناس اللي فعلا شايفين الآخرة صح وشايفين الدنيا صح وزي ما قلت لك قبل كده عشان الدنيا تتظبط معاك والآخرة تتظبط معاك حط كل حاجة في حجمها الطبيعي حجم الدنيا إيه وحجم الآخرة إيه جاء ذلك في حديث واضح لحبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر تحضرنا قصة جميلة هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة اللي ناس كتيرة ما تعرفوش عن الحافظ ابن حجر إنه كان قاضي القضاة في مصر وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو إمام علم من أئمة الحديث الذين يعدوا على أصابع اليد ففي يوم من الأيام وهو خارج لمنصة القضاء قبل واحد يهودي فقال له يا أيها الإمام أريد أن أسأل عن شيء قال ما هو قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه و يعني ما شاء الله أنت يعني فمزاء وأنت مع ما ترى ما أنا فيه من البؤس والشدة والشقاء والضنك والفقر ويعني وضع يعني صعب جدا فكيف تفسر قول نبيكم فقال الحافظ ابن حجر واسمع الكلام الغالي ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والصيت والغنى والشهرة اعتبروا في سجن لو مت على التوحيد اعتبروا في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ولذلك نبع سام يوصي بقى يقول إيه قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه ويقول صلى الله عليه وسلم شوف بقى يعني إيه يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل عليه ويجد يجد النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة يجده نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف ابن مسعود مش مستوعب الموضوع هو والصحابة يعني سيد ولد آدم خير من وطأ الثرى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبي فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فأقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي للتقاضي وخلاص مش عايزين غير كده سبحان الملك ومات النبي كما في الصحيحين مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير وكانت أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خالة كنت عايشين على إيه قالت على الأسودان على الأسودين ما كان يعيشكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء يا الله وده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فالدنيا مش مستاهل الواحد ينشغل بيها عشان ينسى آخرته لا انشغل بالهدف اللي احنا حددناه انت طالب جنة ومش أي جنة لا النبي عليه الصلاة والسلام دل كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة لو كنت بقى طالب جنة خد بقى الحتة اللي النبي نقاها لك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله يبقى طالب جنة وعندك همة عالية وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم في العبادة في الدعوة إلى الله ثلاث حاجات كرس جهودك عليها ظبط نفسك استعد هتنطلق الصفارة أنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى أنت تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في المرات السابقة والنهاردة الحلقة رقم 15 اتكلمنا عن علو الهمة وعن السابقين واتكلمنا عن علو همة الشباب وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات هتتكلم عن الشباب خد علو همة الشباب يعني اتكلم عن الصبي الصغير خد علو همة الصبيان علو همة النساء علو همة الشيوخ الناس الكبار كل دول كان عندهم همة عالية جدا لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نبدأ الموضوع نبدأ الموضوع بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أنا هبدأ لك بعض النماذج البسيطة جدا من علو الهمة ومش هبدأها لك من عصر الصحابة أنا هبدأها لك من قصص بني إسرائيل إيه رأيك؟ تخيل سبحان الله آه كلكم تسمعون طبعا عن قصة أصحاب الأخدود وعن الغلام غلام الراهب هذا الغلام سبحان الملك والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ مسلم الغلام ده قصته عجيبة جدا أنا أحكي لكم كده طبعا باختصار لأن الموضوع محتاج درس كامل يعني الغلام أصحاب الأخدود غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية الغلام ده يعني يعني كان عنده كم سنة مثلا من ثلاث سنين لتسع سنين نقول تسع سنين تخيل غلام تسع سنين كان سبب إسلام بلد بأكمله بالله عليك يخطر على بالك يخطر على بالك غلام تسع سنين يكون سبب ان البلد دي كلها تسلم لله وتوحد الله عز وجل طب ما احنا نعمل ايه يعني لما غلام تسع سنين يخلي أمة كاملة تسلم لله عز وجل احنا ايه اللي قدمناه يوم ما نموت ونلقى الله عز وجل ويسألنا ها عملتوا ايه قدمتوا ايه الخدمة الديني نقول ايه والله بجد حاجة تكسف يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده العمر اللي عاش في دوت والأيام اللي قضاها وإحنا لم نقدم أي شيء أي شيء لخدمة دين الله عز وجل ده في ناس مش مش كمان ما قدمتش للدين ده في ناس لحد النهارده ما بتصليش تخيل يعني مش مصدق ان في مسلم ما بيصليش مش مصدق ان في مسلمه مش محجبه ولذلك تاخد بالك من حاجه يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعويه عمره ما قعد مرة يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاة ويعني هو اه قال حديث اه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة هو بيوضح لهم مسألة كده إنما ما اداش درس مخصوص عن تارك الصلاة لأن النبي عليه ما كانش يعني ما يخطرش على باله أصلا إن في حد يسيب الصلاة عمرك في حياتك واقرأ بقى سيرة النبي عليه السلام واقرأ آه قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمرك في حياتك وقفت على قصة صحابي واحد ما بيصليش أنا أتحدى أتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش عمرك سمعت إن كانت في واحدة في عهد النبي عليه السلام متبرجة يعني النبي عليه السلام جه لواحدة وقال لها أنت أنت متبرجة ليه؟ ده ما حصلتش حتى حديث اللي هو المشهور بين الناس العوام آه يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا أشار وجه كفين حديث أصلا غير صحيح بالمرة وفي أربع علل واسأل بقى أهل الحديث في الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها في على الأقل أربع علل في هذا الحديث فلا يصح الحديث بحال من الأحوال وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن الحديث حقيقة لا لا يصح ومن ضمن العلل خالد بن دريك الذي روى هذا الحديث عن عائشة خالد بن دريك لم يدرك أصلا عائشة رضي الله عنها وارضاها فسبحان الله فإذا لم يخطر على قلب النبي عليه السلام إن في يوم من الأيام تكون في واحدة صحابية متبرجة أو واحد من الصحابة ما بيصليش فقالب بيه إسلام يا جماعة احنا بنتكلم في أبجديات إسلام النهاردة واحنا بنتكلم الناس عن الصلاة وعن الحجاب وعن صلة الرحم وعن بر الوالدين دي أبجديات يا جماعة ده ألف في إسلام ده احنا المفروض لسه هنتكلم في حاجات تانية ده, ده ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس احنا لحد الآن لسه يعني عايزين بس نجتهد على دعوة المسلمين عشان يبقوا مسلمين ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الأمم التانية عشان تسلم لله عز وجل النهاردة 6 مليار من ضمنهم مليار و300 مليون مسلم والباقي كله يكفرون بالله يعني أربع تخماس الأرض يكفرون بالملك بالله عليك أنت كراجل مسلم بقى راجل مسلم محب لله فرق كبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الأمر حبا لله سبحانه وتعالى بص حتى الأحوال السلف اللي كانوا بيصلوا لما تسأل واحد كنتوا بتصلوا ازاي سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا ده حالهم في الصلاة اللي يعمل كده لا يفعلها إلا محب إلا محب إنسان واقف بيصلي هو محب لله مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة كان بيصلي في مسجد البصرة وانهد تلت المسجد فهرع الناس وهربوا ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الأنقاض لقوا مسلم بن يسار لسه جوه المسجد بيصلي وقفوا جنب لحد ما خلص صلاة وبعد ما سلم قالوا أما ضريت قالوا أما فزعت قال والله ما ضريت هو في حاجة حصلت قال لا لا لا مفيش حاجة حصلت ده بس تلت المسجد بس وقع مفيش حاجة يعني فازاي ليه مشغول بالله قلبه مشغول بالله إنسان ما بيفكرش في أي شيء في الدنيا إلا في الوقفة اللي واقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى آه وأمثلة كثيرة جدا جدا هنذكرها إن شاء الله في مسألة علو الهمة في الاستقامة لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع ان احنا بنتكلم الامه النهارده في ابجديات الاسلام لا احنا محتاجين بقى ان احنا نرتقي شويه عايزين نعلى شويه بدل ما نبقى هنفضل طول عمرنا في كي جي 1 عايزين نخش ابتدائيه حتى وبعد كده نخش اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين بقى بكالوريوس و... وعايزين نحضر دكتوراه عايزين نفهم يعني ايه اسلام يعني ايه انسان مسلم انت عارف في الحرب لما يجي العدو يجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من الاعداء فاول ما ترفعه تقول له ايه ارمي السلاح ارمي السلاح ارفع ايديك ارفع ايديه سلم يروح مسلم فاهم ازاي وممكن يرفع لك رايه بيضه واخد بالك فسبحان الله تقول له يمين يمين شمال شمال اقعد اقعد امشي يمشي ليه مسلم انسى المثل ده ولله المثل الاعلى فربنا امرك ان انت تسلم يعني تسلم يعني ليس لك من الامر شيء لا خيار لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا راجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فما, ظن فما ظنك بمن يرفع رأيه على رأي النبي يعني أنا أذكر لك في الموضوع ده حديثين بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر يا نهار أبيض كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر أي نعم إيه اللي حصل قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس قال عمر يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك حاجة حصلت قالوا كلام وحش حصل أي مشكلة يعني في حاجة غلط حصلت أبدا كل ما في الأمر صوتهم كان أرفع وأعلى من صوت النبي بس صوتهم ارتفع بس شوية فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا نهار أبيض الاتنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت أمنا عائشة بتقول عنه كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع كل حاجة عنده واضحة ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يكلم النبي كان يكلمه كأخي السرار يعني يكلمه بصوت ما حدش سمعه أصلا حد ما النبي عليه الصلاة بيستفهمه يقول له بتقول إيه يا عمر فيقول له بقول كذا يا رسول الله ما يعليش صوته خلاص بعد كده وورد في سبب هذه الآية أيضا عن ثابت بن قيس الحديث رواه مسلم ثابت بن قيس ده مين ده الخطيب بتاع النبي عليه السلام كانت تيجي الوفود الوفود أول ما تيجي وتخش على النبي عليه السلام يروحوا مقومين واحد منهم يقوم قايم خد قايل خطبة عصماء بقى كده قدام النبي عليه السلام في يوم النبي عليه السلام عشان يرد على الخطبة دي يقوم قايل لثابت قم يا ثابت فاخطب فيهم يوم ثابت بن قيس قايم وكان صوته قوي جدا جدا واخد بالك ومقنع ما شاء الله بشخصية يعني فكان يقوم يخطب فكان ما شاء الله يؤثر جدا في الوفود ثابت بن قيس صوته عالي صوته أصلا طبيعته كده فلما نزلت الآية دي بقى خد بالك بقى لما نزلت الآية دي راح حابس نفسه في البيت ما راحش مسجد النبي عليه السلام فالنبي بيسأل عليه فبيقول من منكم يعرف بيت ثابت بن قيس فقال سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت قال أنا, أنا جاره يا رسول الله قال هل به من بأس هو مريض قال له أبدا يا رسول الله ده سليم قال فسأله ما الذي حجبك عن مسجدنا وسلم عليه يعني فراح سلم عليه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك وبيقول لك ما الذي حجبك ايه اللي خلاك ما بتجيش المسجد قال شر يا سعد قال ما هو قال تعلم أن تلك الآية قد نزلت اللي هي لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي إلى آخر قوله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال وإني من أرفعكم صوتا فوق صوت النبي وما أراني خد بالك بقى وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار سعد بن معاذ ما كان عليه إلا إنه خد الكلام ده من ثابت بن قيس وراح بلغه بالحرف للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام تبسم وقال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شوف يا أخي تواصل الأرض مع السماء في وجود النبي عليه السلام عشان كده أم أيمن كانت بتبكي لانقطاع الوحي الفرج كان بيجي مع الوحي ده واحد خايف انه يكون من أهل النار يجي الوحي يقول للنبي عليه السلام ده من أهل الجنة بالله عليك تدركوا إمتى الكلام ده فطبعا إيه يعني راح سعد بن معاذ ونقل البشرى الجميلة ديت لثابت بن قيس قال, قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة وراح جايبه في إيده ووصله للنبي عليه السلام في رواية تانية عند أحمد أن النبي عليه السلام مسح على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة قلت بلى يا رسول الله قال فلك ذلك خلاص بقى تشغلش نفسك هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنة أول فعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبقى مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل فما ظنك بمن يرفع رأيه تيجي تقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام كده يقول لك ده الكلام ده كان زمان يا عم احنا دلوقتي في عصر الذرة والإنترنت وال... انت عايز تعيشنا تاني هترجعنا لعصر الجمال فالمفروض ان اي مسلم لما بيسمع بركة السمع والطاعة يا جماعة لها أثر عظيم جدا واحنا بنتكلم النهارده عن علو الهمة فبنقول عايز همتك تعلو في السمع والطاعة وهديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك لما النبي عليه الصلاة حب انه يجوز زيد بن حارثة لزينب بنت جحش يمكن قلت لك في حلقة قبل كده وزينب بنت جحش رفضت في الأول اه رفضت اه في الأول لكن بعد كده هم موقفين عند الحق أول ما قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال بلى قالت إذا فقد رضيت نفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجوزها زيد وبعد سنة طلقت فجاءت الكرامة وجاءت المنحة الربانية من عند الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى كانت حتى تفتخر بقى على أزواج النبي عليه السلام فكانت تقول زوجكن أهاليكن يعني أنتوا اللي جوزكم النبي عليه السلام أهاليكم الأولياء والأمور بتاعتكم يعني أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولها أن تفخر طبعا بهذا الأمر تعالوا نخش في الموضوع وهو أمثلة بقى جميلة جدا من علو همة الصبيان سبحان الله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم في قصة غلام أصحاب الأخدود ايه اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يطولش معانا ان كان في راجل ملك من الملوك وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه يعني بيقول لهم انا ربكم فالكل خلاص يعني اخترناك وهنمشي وراك فاختاروه وقالوا خلاص هو ده اللي ايه الاله بتاعنا اللي احنا بنعبده قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الملك عشان يقدر ان هو يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده فكان عنده ساحر بيسحر للناس عشان يقنعهم باراء الملك ويعني الكلام ده كله فالساحر ده كبر في السن خلاص وسبحان الملك يعني المفروض الساحر اللي كبر في السن ده يتوقع منه انه يتوب الى الله عز وجل ويلحق نفسه بقى يعني يعرف ربنا ويقترب من الله سبحانه وتعالى عشان ما ما يعني ما يخش جهنم لأن من سحر فقد كفر عياذا بالله السحر أحيانا بيلجأ فيه لأعمال كفرية عياذا بالله ولكن رغم ذلك الساحر كان حريص جدا مش انه يلقى الله عز وجل باوزاره وبس لا ده عايز كمان ان هو السحر ده كله يستمر كمان من بعده فطلب من الملك انه يجيب له غلام صغير ده مش معنى غلام قال لك أصل النقش في التعليم في الصغر كان نقش على الحجر وفي نفس الوقت كمان إيه الغلام ده لو اتعلم السحر وعنده مثلا تسع سنين هيفضل قاعد مثلا كمان خمسين ستين سنة مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمل له يبقى كده قضاه بدل ما كل شوية يجيب واحد تاني فقال ابغني غلاما عايز غلام أعلمه السحر المهم الم- الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حاجة زي كده اكتشف الغلام ده ذكي جدا جدا جدا فقال بس هو ده اللي ينفعه وراح جايبه معرفه على الساحر قال له تقعد معاه تلازمه وتعلم على ايديه جه عشان يتعلم على ايدين الساحر الساحر ابتدى يقول له آه، ترانيم السحريه والكلام وطبعا السحر يعني كلمات بقى عايز بلا شعوذه ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر طال- ثم الفطره طيبه يعني وكل مولود مولود يولد على الفطره طول ما هو صغير على الفطره ف- طب لما يكبر فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني لكن هو على الفطره وده لسه بقى يعني غلام صغير واخد بالك لسه على فطرته فمش مش قابل الكلام ده خالص ومش مستوعب كلام الساحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد الله بعبد خيرا هيئ له امرا امر خير فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر فراح معدي على واحد راهب والرهبان في هذا الوقت كان منهم من آم، آه، يعني عالم- مثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد وده من عجيب الأمور يعني كان راهب موحد لله سبحانه وتعالى فكان فاتح بابه الغلام بطبيعته صغير وعنده حب استطلاع وهو معدي لقى واحد راجل سمته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو فعجبه الكلام فراح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميلة م- لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهكذا وبدأ يقول له كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر فابتدى الغلام يستجيب وبقى مبسوط جدا يروح للساحر يسمع طلاسم شركية يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد فقلبه كان ميال جدا ليه للراهب لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكلة ليه كل ما يروح للساحر يتضرب ليه لأنه بيتأخر عند الراهب وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعدي على الراهب وهو راجع بيحبه فكان بيتضرب في البيت فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال ستيريو فقال لك لا لازم نشوف حل للمشكله دي فسال الراهب قال له اعمل ايه كل ما اروح للساحر يضربني ارجع لاهلي يضربوني قال له ان ذهبت الى الساحر فسالك اين كنت قل حبسني اهلي هم اللي اخروني واذا عدت الى اهلك قل لهم حبسني الساحر ايه ده هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له ان هو يكذب هو مش كذب حرام واحد يقول لك لا معلش بس في كذب ابيض لا ما فيش لا كذب ابيض ولا اسود هو في مباحات للكذب ايه مباحات الكذب ثلاث مباحات ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم النبي عليه السلام اباح لنا الكذب في ثلاث انواع اللي هم ايه اول حاجه الكذب على الزوجه في ايه في الامور العاطفيه فقط بتحبني يا ابو فلان بموت فيك حد يقدر ما يحبكيش واخد بالك يعني انت عارف طبعا احيانا الواحد ايه يعني بتضطر وبيبقى غصب عنك يعني لازم تحب يعني وده بيفكرني بقصه كده حكاها احد مشايخنا ان واحده بقى من النوع ده شديده بقى كده ومستعفيه فحصلت خناقه ومشكله بينها وبين جوزها راحت ماسكه العصايه وجاريه وراه هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضر نفسه لليوم ده تماما المهم في ثواني انبطح تحت السرير فوقفها له بقى ما شاء الله زي ال فوقفها له بقى فوق قدام السرير كده قالت له ايه لو راجل اطلع لي بره فلا مانيش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي طبعا يعني كلمته هو اللي هتمشي لأن هو مش هيقدر يطلع من تحت السرير فالشاهد في الموضوع ان أول نوع من أنواع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويكون خيرا خدت بالك فلان متخاصم مع فلان فانت بتروح لفلان بقى انت زعلان من فلان ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيبش سيرتك غير بكل خير ده هو حتى كان عايز يجي معايا دلوقتي عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده معقوله اه صدقني وتروح للتاني تقول نفس الكلام اصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب اه لكن حلال بل يستحب كمان النوع الثالث الكذب في الحرب بمعنى انت بتحارب دولة كافرة واتأثرت عند الكفار بيقول لك ها مخازن الأسلحة بتاع بلادكم فين فأنت تقول آه ده ربنا أمرني إن أنا أكون صادق وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يبقى لازم أكون صادق معاهم وأخلص على بلدي لا هنا بقى الشرع أباح لك إن أنت تكذب عليه ليه؟ حفاظا على بلدك وحفاظا على أهل دينك خدت بالك؟ يبقى دي ثلاث مباحات طيب وهم بقى الراهب وال- وال- والموضوع وال- والغلام ده كانوا فين؟ كانوا في دار حرب كانوا في دار كفر واخد بالك؟ فأبيح له الكذب فكان الغلام حلت المشكلة بقى فجه في مرة من مرات الغلام حب يعرف هو ال- الراهب ده أحب إلى الله من الساحر ولا الساحر أحب إلى الله من الراهب إيه اللي حصل؟ كانت فيه مفاجأة كبيرة جدا إيه اللي حصل في يوم من الأيام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحل وطبعا هيعدي على الراهب ففجأة لقى دابة كبيرة واقفة في الطريق ومنع الناس يروحوا أشغالهم وحياتهم فمتعطرين وورد في رواية الطبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد خد بالك الغلام عنده كام سنة؟ حوالي تسع سنين واللي قدامه إيه؟ أسد فعموما يعني عشان أنا شايف وقتي خلاص خلص فهنعرف في الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل مع الأسد لكن عقبال ما نعرف بكرة إيه اللي حصل مع الأسد عايزك من الليلة دي تخليك أسد أسد في طاعة ربنا أسد في الدعوة أسد في طلب العلم أسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى أسد في الصيام في القيام في كل ما يقربك من الله عز وجل أيها السابق سلام الله عليك ورحمته وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون النهاردة الحلقة رقم 15 وبنقول الأيام عمالة بتجري واللحظات بتجري والإنسان بيندم على كل لحظة جميلة عاشها في حياته من غير ما يغتنمها في أي شيء يقربه من ربنا أو أي شيء يستطيع أن هو يقدم به خدمة لدينه أو وطنه أو لنفسه فربنا يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة كلمنا عن موضوع علو الهمة وعن مسألة السابقين السبق ان انت في سباق حقيقي ناس كتيرة مش دريانة بالسباق دوت لكن العقلاء أهل الفطنة والذكاء الناس اللي فعلا شايفين الآخرة صح وشايفين الدنيا صح وزي ما قلت لك قبل كده عشان الدنيا تتظبط معاك والآخرة تتظبط معاك حط كل حاجة في حجمها الطبيعي حجم الدنيا إيه وحجم الآخرة إيه جاء ذلك في حديث واضح لحبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر تحضرنا قصة جميلة هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة اللي ناس كتيرة ما تعرفش عن الحافظ ابن حجر انه كان قاضي القضاة في مصر وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو إمام علم من أئمة الحديث الذين يعدوا على أصابع اليد ففي يوم من الأيام هو خارج لمنصة القضاء قبل واحد يهودي فقال له يا أيها الإمام أريد أن أسأل عن شيء قال ما هو قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه و يعني ما شاء الله أنت يعني فمزاء وأنت مع ما ترى ما أنا فيه من البؤس والشدة والشقاء والضنك والفقر ويعني وضع يعني صعب جدا فكيف تفسر قول نبيكم فقال الحافظ ابن حجر واسمع الكلام الغالي ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والصيت والغنى والشهرة اعتبروا في سجن لو مت على التوحيد اعتبروا في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ولذلك نبع عسام يوصي بقى يقول إيه قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه ويقول صلى الله عليه وسلم شوف بقى يعني إيه يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل عليه ويجد يجد النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة يجده نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف ابن مسعود مش مستوعب الموضوع هو والصحابة يعني سيد ولد آدم خير من وطأ الثرى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبه فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فأقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي للطقاد وخلاص مش عايزين غير كده سبحان الملك ومات النبي كما في الصحيحين مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير وكانت أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خالة كنت عايشين على إيه قالت على الأسودان على الأسودين ما كان يعيشكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء يا الله وده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فالدنيا مش مستاهل الواحد ينشغل بيها عشان ينسى آخرته لا انشغل بالهدف اللي احنا حددناه انت طالب جنة ومش أي جنة لا النبي عليه الصلاة والسلام دل كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة لو كنت بقى طالب جنة خد بقى الحتة اللي النبي نقاها لك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله يبقى طالب جنة وعندك همة عالية وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم في العبادة في الدعوة إلى الله ثلاث حاجات كرس جهودك عليها ظبط نفسك استعد هتنطلق الصفارة أنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى أنت تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في المرات السابقة والنهاردة الحلقة رقم 15 اتكلمنا عن علو الهمة وعن السابقين واتكلمنا عن علو همة الشباب وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات هتتكلم عن الشباب خد علو همة الشباب يعني اتكلم عن الصبي الصغير خد علو همة الصبيان علو همة النساء علو همة الشيوخ الناس الكبار كل دول كان عندهم همة عالية جدا لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نبدأ الموضوع نبدأ الموضوع بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أنا هبدأ لك بعض النماذج البسيطة جدا من علو الهمة ومش هبدأ لك من عصر الصحابة أنا هبدأها لك من قصص بني إسرائيل إيه رأيك؟ تخيل سبحان الله آه كلكم تسمعون طبعا عن قصة أصحاب الأخدود وعن الغلام غلام الراهب هذا الغلام سبحان الملك والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم الغلام ده قصته عجيبة جدا أنا أحكي لكم كده طبعا باختصار لأن الموضوع محتاج درس كامل يعني الغلام أصحاب الأخدود غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية الغلام ده يعني يعني كان عنده كم سنة مثلا من ثلاث سنين لتسع سنين نقول تسع سنين تخيلوا غلام تسع سنين كان سبب إسلام بلد بأكمله بالله عليك يخطر على بالك يخطر على بالك غلام تسع سنين يكون سبب ان البلد دي كلها تسلم لله وتوحد الله عز وجل طب ما احنا نعمل ايه يعني لما غلام تسع سنين يخلي أمة كاملة تسلم لله عز وجل احنا ايه اللي قدمناه يوم ما نموت ونلقى الله عز وجل ويسألنا ها عملتوا ايه قدمتوا ايه الخدمة الديني نقول ايه والله بجد حاجة تكسف يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده العمر اللي عاش دوت والأيام اللي قضاها وإحنا لم نقدم أي شيء أي شيء لخدمة دين الله عز وجل ده في ناس مش مش كمان ما قدمتش للدين ده في ناس لحد النهارده ما بتصليش تخيل يعني أنا مش مصدق إن في مسلم ما بيصليش مش مصدق إن في مسلمة مش محجبة ولذلك تاخد بالك من حاجة يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعوية عمره ما قعد مرة يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاة أو يعني هو آه قال حديث آه بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاة هو بيوضح لهم مسألة كده إنما ما اداش درس مخصوص عن تارك الصلاة لأن النبي عليه الصلاة ما كانش يعني ما يخطرش على باله أصلا إن في حد يسيب الصلاة عمرك في حياتك واقرأ بقى سيرة النبي عليه السلام واقرأ آه قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمرك في حياتك وقفت على قصة صحابي واحد ما بيصليش أنا أتحدى أتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش عمرك سمعت إن كتف واحدة في عهد النبي عليه السلام متبرجة يعني النبي عليه السلام جه لواحدة وقال لها أنت أنت متبرجة ليه ده ما حصلتش حتى حديث اللي هو المشهور بين الناس العوام آه، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا أشار وجه كفين حديث أصلا غير صحيح بالمرة وفي أربع علل واسأل بقى أهل الحديث في الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها في على الأقل أربع علل في هذا الحديث فلا يصح الحديث بحال من الأحوال وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن الحديث حقيقة لا لا يصح ومن ضمن العلل خالد بن دريك الذي روى هذا الحديث عن عائشة خالد بن دريك لم يدرك أصلا عائشة رضي الله عنها وارضاها فسبحان الله فإذا لم يخطر على قلب النبي عليه السلام ان في يوم من الايام تكون في واحده صحابيه متبرجه او واحد من الصحابه ما بيصليش فقالت بيه اسلام يا جماعه احنا بنتكلم في ابجديات اسلام النهارده واحنا بنتكلم الناس عن الصلاه وعن الحجاب وعن صله الرحم وعن بر الوالدين دي ابجديات يا جماعه ده الف ب اسلام ده احنا المفروض لسه هنتكلم في حاجات تانية ده, ده ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس احنا لحد الآن لسه يعني عايزين بس نجتهد على دعوة المسلمين عشان يبقوا مسلمين ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الأمم التانية عشان تسلم لله عز وجل النهاردة 6 مليار من ضمنهم مليار و300 مليون مسلم والباقي كله يكفرون بالله يعني أربعة أخماس الأرض يكفرون بالملك بالله عليك أنت كراجل مسلم بقى راجل مسلم محب لله فرق كبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الأمر حبا لله سبحانه وتعالى بص حتى الأحوال السلف اللي كانوا بيصلوا لما تسأل واحد كنتوا بتصلوا ازاي سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا ده حالهم في الصلاة اللي يعمل كده لا يفعلها إلا محب إلا محب إنسان واقف بيصلي هو محب لله مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة كان بيصلي في آه، مسجد البصرة وانهد تلت المسجد فهرع الناس وهربوا ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الأنقاض آه، لقوا مسلم بن يسار لسه جوه المسجد بيصلي وقفوا جنب لحد ما خلص صلاة وبعد ما سلم قالوا أما دريت آه، قالوا أما فزعت قال والله ما دريت هو في حاجة حصلت؟ قال لا لا لا مفيش حاجة حصلت ده بس تلت المسجد بس وقع مفيش حاجة يعني فاهم ازاي؟ ليه؟ مشغول بالله قلبه مشغول بالله إنسان ما بيفكرش في أي شيء في الدنيا إلا في الوقفة اللي وقفها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى آه، وأمثلة كثيرة جدا جدا هنذكرها إن شاء الله في مسألة علو الهمة في الاستقامة لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع إن إحنا بنتكلم الأمة النهاردة في أبجديات الإسلام لا إحنا محتاجين بقى إن إحنا نرتقي شوية عايزين نعلى شوية بدل ما نبقى هنفضل طول عمرنا في كي جي 1 عايزين نخش ابتدائية حتى وبعد كده نخش اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين بقى بكالوريوس و... وعايزين نحضر دكتوراه عايزين نفهم يعني ايه اسلام يعني ايه انسان مسلم انت عارف في الحرب لما يجي العدو يجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من الاعداء فاول ما ترفعه تقول له ايه ارمي السلاح ارمي السلاح ارفع ايديك ارفع ايديه سلم يروح مسلم فاهم ازاي وممكن ير- يرفع لك رايه بيضه أه، واخد بالك فسبحان الله تقول له يمين يمين شمال شمال اقعد اقعد امشي يمشي ليه مسلم انسى المثل ده ولله المثل الأعلى فربنا أمرك أن أنت تسلم يعني تسلم يعني ليس لك من الأمر شيء لا خيار لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا راجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فما ظن فما ظنك بمن يرفع رأيه على رأي النبي يعني أنا أذكر لك في الموضوع ده حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر يا نهار أبيض كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر أي نعم إيه اللي حصل قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس قال عمر يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك حاجة حصلت قالوا كلام وحش حصل أي مشكلة خ- يعني في حاجة غلط حصلت أبدا كل ما في الأمر صوتهم كان أرفع وأعلى من صوت النبي بس صوتهم ارتفع بس شوية فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا نهار أبيض الاثنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت أمنا عائشة بتقول عنه كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع كل حاجة عنده واضحة ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يكلم النبي كان يكلمه كأخي السرار يعني يكلمه بصوت ما حدش سمعه أصلا حد ما النبي عليه الصلاة والسلام يستفهمه يقول له بتقول إيه يا عمر فيقول له بقول كذا يا رسول الله ما يعليش صوته خلاص بعد كده وورد في سبب هذه الآية أيضا عن ثابت بن قيس الحديث رواه مسلم ثابت بن قيس ده مين ده الخطيب بتاع النبي عليه السلام كانت تيجي الوفود الوفود أول ما تيجي وتخش على النبي عليه السلام يروحوا مقومين واحد منهم يقوم قايم خد قايل خطبة عصماء بقى كده قدام النبي عليه السلام في يوم النبي عليه السلام عشان يرد على الخطبة دي يقوم قايل لثابت قم يا ثابت فاخطب فيهم يوم ثابت بن قيس قايم وكان صوته قوي جدا جدا واخد بالك ومقنع ما شاء الله بشخصية يعني فكان يقوم يخطب فكان ما شاء الله يؤثر جدا في الوفود ثابت بن قيس صوته عالي صوته أصلا طبيعته كده فلما نزلت الآية دي بقى خد بالك بقى لما نزلت الآية دي راح حابس نفسه في البيت ما راحش مسجد النبي عليه السلام فالنبي بيسأل عليه فبيقول من منكم يعرف بيت ثابت بن قيس فقال سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت قال أنا, أنا جاره يا رسول الله قال هل به من بأس هو مريض قال له أبدا يا رسول الله ده سليم قال فسأله ما الذي حجبك عن مسجدنا وسلم عليه يعني فراح سلم عليه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك وبيقول لك ما الذي حجبك ايه اللي خلاك ما بتجيش المسجد قال شر يا سعد قال ما هو قال تعلم أن تلك الآية قد نزلت اللي هي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر قوله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال وإني من أرفعكم صوتا فوق صوت النبي وما أراني خد بالك بقى وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار سعد بن معاذ ما كان عليه إلا أنه خد الكلام ده من ثابت بن قيس وراح بلغه بالحرف للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام تبسم وقال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شوف يا أخي تواصل الأرض مع السماء في وجود النبي عليه السلام عشان كده أم أيمن كان بتبكي لانقطاع الوحي الفرج كان بيجي مع الوحي ده واحد خايف انه يكون من أهل النار يجي الوحي يقول للنبي عليه السلام ده من أهل الجنة بالله عليك تدركه إمتى الكلام ده فطبعا إيه يعني راح سعد بن معاذ ونقل البشرى الجميلة ديت لثابت بن قيس قال, قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة وراح جايبه في إيده ووصله للنبي عليه السلام في رواية تانية عند أحمد أن النبي عليه السلام مسح على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة قلت بلى يا رسول الله قال فلك ذلك خلاص بقى تشغلش نفسك هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنة وبالفعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبقى مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل فما ظنك بمن يرفع رأيه تيجي تقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ده الكلام ده كان زمان يا عم احنا دلوقتي في عصر الذرة والإنترنت وال انت عايز تعيشنا تاني هترجعنا لعصر الجمال فالمفروض ان اي مسلم لما بيسمع بركة السمع والطاعة دي يا جماعة لها أثر عظيم جدا واحنا بنتكلم النهاردة عن علو الهمة فبنقول عايز همتك تعلو في السمع والطاعة وهديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك لما النبي عليه الصلاة حب انه يجوز زيد بن حارثة لزينب بنت جحش يمكن قلت لك في حلقة قبل كده وزينب بنت جحش رفضت في الأول اه رفضت اه في الأول لكن بعد كده هم موقفين عند الحق أول ما قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا آه قال بلى قالت إذا فقد رضيت نفسي بما رضياه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوزها زيد وبعد سنة طلقت فجاءت الكرامة وجاءت المنحة الربانية من عند الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى كانت حتى تفتخر بقى على أزواج النبي عليه السلام فكانت تقول زوجكن أهاليكن يعني أنت اللي جوزكم النبي عليه السلام أهاليكم الأولياء والأمور بتاعتكم يعني أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولها أن تفخر طبعا بهذا الأمر تعالوا نخش في الموضوع وهو أمثلة بقى جميلة جدا من علو همة الصبيان سبحان الله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم في قصة غلام أصحاب الأخدود اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يطولش معانا ان كان في راجل ملك من الملوك وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه يعني بيقول لهم انا ربكم فالكل خلاص آه، يعني اخترناك وهنمشي وراك فاختاروه وقالوا خلاص هو ده اللي ايه الاله بتاعنا اللي احنا بنعبده قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الملك عشان يقدر ان هو يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده فكان عنده ساحر بيسحر للناس عشان يقنعهم باراء الملك ويعني الكلام ده كله فالساحر ده كبر في السن خلاص وسبحان الملك يعني المفروض الساحر اللي كبر في السن ده يتوقع منه انه يتوب الى الله عز وجل ويلحق نفسه بقى ي- يعني يعرف ربنا ويقترب من الله سبحانه وتعالى عشان ما ي- ما ي- يعني ما يخش جهنم لان من سحر فقد كفر عياذا بالله السحر احيانا بيلجا فيه لاعمال كفريه عياذا بالله ولكن رغم ذلك الساحر كان حريص جدا مش انه يلقى الله عز وجل باوزاره بس لا ده عايز كمان ان هو السحر ده كله يستمر كمان من بعده فطلب من الملك انه يجيب له غلام صغير طب اشمعنى غلام قال لك اصل النقش في التعليم في الصغر كان نقش على الحجر وفي نفس الوقت كمان ايه الغلام ده لو اتعلم السحر وعنده مثلا تسع سنين هيفضل قاعد مثلا كمان 50 60 سنه مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمل له يبقى كده قضاه بدل ما كل شويه يجيب واحد تاني فقال ابغني غلاما عايز غلام اعلمه السحر المهم الم- الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حاجه زي كده اكتشف الغلام ده ذكي جدا جدا جدا فقال بس هو ده اللي ينفعه وراح جايبه معرفه على الساحر قال له تقعد معاه تلازمه وتتعلم على ايديه جه عشان يتعلم على ايدين الساحر الساحر ابتدى يقول له آه، ترانيم السحريه والكلام وطبعا السحر يعني كلمات بقى عايز بلا شعوذه ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر طال- ثم الفطره طيبه يعني وكل مولود مولود يولد على الفطره طول ما هو صغير على الفطرة ف- طب لما يكبر فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني لكن هو على الفطرة وده لسه بقى يعني غلام صغير واخد بالك لسه على فطرته فمش مش قابل الكلام ده خالص ومش مستوعب كلام الساحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له أمرا أمر خير فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر فراح معدي على واحد راهب والرهبان في هذا الوقت كان منهم من آم، آه، يعني عالم- مثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد وده من عجيب الأمور يعني كان راهب موحد لله سبحانه وتعالى فكان فاتح بابه الغلام بطبيعته صغير وعنده حب استطلاع وهو معدي لقى واحد راجل سمته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو فعجبه الكلام فراح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميلة م- لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهكذا وبدأ يقول له كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر فابتدى الغلام يستجيب وبقى مبسوط جدا يروح للساحر يسمع طلاسم شركية يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد فقلبه كان ميال جدا ليه للراهب لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكلة ليه كل ما يروح للساحر يتضرب ليه لأنه بيتأخر عند الراهب وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعدي على الراهب وهو راجع بيحبه فكان بيتضرب في البيت فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال ستيريو فقال لك لا لازم نشوف حل للمشكله دي فسال الراهب قال له اعمل ايه كل ما اروح للساحر يضربني ارجع لاهلي يضربوني قال له ان ذهبت الى الساحر فسالك اين كنت قل حبسني اهلي هم اللي اخروني واذا عدت الى اهلك قل لهم حبسني الساحر ايه ده هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له ان هو يكذب هو مش كذب حرام واحد يقول لك لا معلش بس في كذب ابيض لا ما فيش لا كذب ابيض ولا اسود هو في مباحات للكذب ايه مباحات الكذب ثلاث مباحات ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي عليه السلام اباح لنا الكذب في ثلاث انواع اللي هم ايه اول حاجه الكذب على الزوجه في ايه في الامور العاطفيه فقط بتحبني يا ابو فلان بموت فيك حد يقدر ما يحبكيش واخد بالك يعني انت عارف طبعا احيانا الواحد ايه يعني بتضطر وبيبقى غصب عنك يعني لازم تحب يعني وده بيفكرني بقصه كده حكاها احد مشايخنا ان واحده بقى من النوع ده شديده بقى كده ومستعفيه فحصلت خناقه ومشكله بينها وبين جوزها راحت ماسكه العصايه وجاريه وراه هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضر نفسه لليوم ده تماما المهم في ثواني انبطح تحت السرير فوقفها له بقى ما شاء الله زي ال- فوقفها له بقى فوق قدام السرير كده قالت له ايه لو راجل اطلع لي بره فلا ما مش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي طبعا يعني كلمته هو اللي هتمشي لأنه مش هيقدر يطلع من تحت السرير فالشاهد في الموضوع ان أول نوع من أنواع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويكون خيرا خدت بالك فلان متخاصم مع فلان فأنت بتروح لفلان بقى أنت زعلان من فلان ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيبش ست غير بكل خير ده هو حتى كان عايز يجي معايا دلوقتي عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده معقولة آه صدقني وتروح للتاني تقول نفس الكلام أصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب آه لكن حلال بل يستحب كمان النوع الثالث الكذب في الحرب بمعنى أنت بتحارب دولة كافرة واتأثرت عند الكفار بيقول لك ها مخازن الأسلحة بتاع بلادكم فين فأنت تقول آه ده ربنا أمرني أن أنا أكون صادق وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يبقى لازم أكون صادق معاهم وأخلص على بلدي لا هنا بقى الشرع أباح لك أن أنت تكذب عليه ليه؟ حفاظا على بلدك وحفاظا على أهل دينك خدت بالك؟ يبقى دي ثلاث مباحات طيب وهم بقى الراهب وال وال والموضوع وال والغلام ده كانوا فين؟ كانوا في دار حرب كانوا في دار كفر واخد بالك؟ فأبيح له الكذب فكان الغلام حلت المشكلة بقى فجه في مرة من مرات الغلام حب يعرف هو الراهب ده أحب إلى الله من الساحر ولا الساحر أحب إلى الله من الراهب إيه اللي حصل؟ كانت فيه مفاجأة كبيرة جدا إيه اللي حصل في يوم من الأيام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحر وطبعا هيعدى على الراهب ففجأة لقى دابة كبيرة واقفة في الطريق ومنع الناس يروحوا أشغالهم وحياتهم فمتعطرين وورد في رواية الطبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد خد بالك الغلام عنده كام سنة؟ حوالي تسع سنين واللي قدامه إيه؟ أسد فعموما يعني عشان أنا شايف وقتي خلاص خلص فهنعرف في الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل مع الأسد لكن عقبال ما نعرف بكرة إيه اللي حصل مع الأسد عايزك من الليلة دي تخليك أسد أسد في طاعة ربنا أسد في الدعوة أسد في طلب العلم أسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى أسد في الصيام في القيام في كل ما يقربك من الله عز وجل أيها السابق سلام الله عليك ورحمته وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته